أظن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف وأخواتها وهذه هي الحلقة الثانية منها وقبل أن تسألوني كيف أسألكم أنا كيف كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله انني اريد ان اطمئن كيف كيف عبادتكم ها صلاة الفجر اخبارها ايه وقيام الليل في ركعتين قبل صلاة الفجر ولا في 11 قبل النوم انا اريد ان اطمئن على القرآن القرآن المصحف تقرا كل يوم قد ايه طمني طمني على احوالك مع ربنا قبل صحتك وقبل الشغل وقبل الفلوس وقبل العيال وقبل المشاكل وقبل الدنيا كلها ربنا حالك مع ربنا كيف حالكم مع الله هي دي بقى حقيقة كيف وأخواتها كيف حالكم مع الله ها يا ترى لو مت دلوقتي تلاقي ربنا راضي عنك كيف كيف تجد ملائكة الموت يا ترى هيجولك بكفن من الجنة وحنوط من الجنة يقولوا لك اخرجي ايتها الروح الطيبة الى روح وريحان ورب غير غضبان يا ترى ولا كفى من النار ومسوح من النار يا ترى النهارده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان الروح تكون فوق النعس فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها كيف حالك مع الله أخبارك إيه اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين هي دي حقيقة كيف وأخواتها ولذلك أيها الإخوة برنامجنا كيف وأخواتها لنعرف كيف ندخل الجنة كيف نرضي الله وبدأنا الحلقة الماضية في التوحيد كيف ندخل الجنة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة وبعدين سألنا كيف كيف ندخل الجنة ها؟ كيف نقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه قلنا واطأ القلب فيها اللسان يبقى القلب بيقول مع اللسان الإيمان يا جماعة عقيدتنا الإيمان إخوتي أنا بحبكم في الله انتبهوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص الإيمان قول وعمل طب قول له يسكت الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قول قول القلب وقول اللسان القول قولان قول القلب وقول اللسان قول القلب اعتقاده أن يعتقد القلب اسمها عقيدة عارف عقيدة يعني ايه من, من العقدة يعني حق- لو, لو جبنا آه، خيط وعقدناه عقدنا عقدة ها خدت بالك ازاي عقدنا عقدة ادي العقدة اهي يا اخي عقدنا عقدة هذه العقدة خلي بالك ازاي ان انا لو جاي ماشي كده اجي عند العقدة وايه ها هي دي هي العقيدة من دي الع- العقدة دي اللي موجودة في, ال- في القلب اي حاجة تيجي تعدي تيجي عند العقيدة ها وتقف العقيدة توقفها العقي- العقيدة تمسكها لما تقف عند العقيدة لا تمر إلا بعقيدة وعن عقيدة هي دي قول القلب اعتقاده ان القلب يعتقد ان بقى في نقطة في القلب انك بتشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يعني لا تخاف إلا من الله لا ترجو إلا الله لا تحب مطلقا إلا الله هي دي العقدة العقيدة اللي في القلب هو ده قول القلب لازم القلب يقول قول القلب اعتقاده وقول اللسان نطقه ان انا اقول بقى لا اله الا الله وزي ما قلنا في اللقاء الماضي يا جماعه ان مش لا اله الا الله لا مش مش مش مش, مش غنى هي لا وانما مخلصا من قلبه يبقى قول القلب اعتقاده وقول اللسان نطقه القول قولان قول القلب وقول اللسان والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية كل ديك معاني شغلة القلب إن القلب يشتغل بقى يشتغل يعني احنا قلنا كده لو واحد قدامه ميه وهو عايز يشرب الميه اهي قدامه وهو عايز يشرب يقول نويت اشرب نوينا نشرب نوينا نشرب يبقى شرب عمر ما يشرب طالما ان هو كلام يبقى ما ينفعش نقول ايه نويت اصلي والقلب مش موجود ده عشان كده النيه محلها القلب يعني ايه النيه محلها القلب انبعاث هو ده كيف اهي كيف اهي كيف اللي انت بتدور عليه كيف هي انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له انبعاث القلب هو ده اذا ذكر الله وجلت قلوبهم عايزين يتحرك يتلحلح يتنطق ينطق القلب قول القلب اعتقاده وعمل القلب حب خوف رجاء توكل يقين رضا انابه اخبات خشيه كل المعاني القلبيه ان القلب يتحرك القلب يحمل تحس بيه تحس بيه ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا قول القلب اعتقاده وعمل القلب الاعمال القلبيه عمل اللسان نطقه وعمل الجوارح صلاة وصيام وزكاة وحج هي دي سنان مفاتيح لا مفتاح لا إله إلا الله قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال نعم ولكن إذا جئت بمفتاح له أسنان يفتح لك وإلا لم يفتح يبقى لا إله إلا الله لها اسنان مقتضيات لها اسنان شروط لها اسنان لوازم لها اسنان أعمال لها اسنان لازم تبقى عارفها هي دي كيف نوحد الله النهارده بقى القرآن الثاني مع الجنة اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها القرآن الثاني مع الجنة من قال, قال رسول الله هو أنا مش كل ما أقول قال رسول الله أتحايل عليك عشان تصلي على النبي قلنا كتير أنا مش مسحتها منك دي بعشرة من ربنا أنت الكسبان من غير ما أقول لك بقى أول ما تسمع اسم النبي تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أبى يعني إيه رفض كل كل أمة النبي يدخل الجنة إلا اللي يرفض يدخل الجنة قيل ومن يأبى مين يرفض يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الله أكبر يبقى سكة الجنة النهاردة بعد ما كانت الأولى التوحيد الثانية ورا سيدنا النبي اللي هم الإخلاص والمتابعة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك تمشي ورا سيدنا النبي حذو القزة بالقزة أنا عايزك تتصور معايا كده لو في سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ماشي على الرمل ورجليه بتغرس في الارض بتصلي عليه بتعلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماشي خطوه خطوه ماشي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خطوه خطوه انت جاي بعد منه تحط رجلك فين نفس في جوه داخل مكان رجله وراه لحد ما توصل لباب الجنه ان استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تهرس في دماغك كده شوف كان بيهرس ازاي زيه كان بياكل ازاي زيه كان بينام ازاي زيه كان بيصلي ازاي زيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وإذا جينا نتكلم بقى عن اتباع النبي فلازم نتكلم عن السنة عشان في تحريج في لعب للأسف شديد في الواقع والتهريج واللعب ده اللي كان من جرائه أن تجرأ بعض الناس على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكلام مش من النهاردة الكلام قديم لا لا لا لا ده مما يزيد ايمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك قال ايه بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول ما وجدناه حلالا في كتاب الله احللناه وما وجدناه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الناس النهاردة ما احنا في كيف لازم نتكلم عن كيف وصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بسنته سنته هي الاحاديث الاحاديث دي وصلتنا ازاي لان الطعن الكتير والكلام الكتير والشبهات اللي كل يوم تظهر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ناس اغرار اغمار مش فاهمين خلت الدنيا النهاردة اي حد بدأ يشك فلذلك تعالى معايا الليلة دي النهاردة احنا بالنهار لسه تعالى معايا تعالى معايا النهارده نشوف بمنتهى البساطة أحاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصلت لحد عندنا النهاردة إزاي عشان نمشي وراه يا جماعة اولا لازم نعتقد اعتقادا جازما ان الله حافظ السنة السنة نصف الدين وان ربنا سبحانه وتعالى وعد بحفظ السنة ربنا وعد انه يحفظها اسمع آه قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال سبحانه وتعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هي المبينة للقرآن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله تبيين القرآن توضيح المجمل تفسير الغامض حتى وتخصيص وتقييد بعض المطلقات والعموم شغلة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أرسله كده صلى الله عليه وسلم أرسله لهذه المهمة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه من يطع الرسول فقد أطاع الله قل لي بالله عليك لما ربنا يقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والرسول مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مات لما ربنا يقول لنا أطيعوا الرسول نطيع مين نطيع سنته ولا الكلام كان للصحابة لا الكلام للأمة أوامر القرآن للأمة إلى أن تقوم الساعة لما ربنا يقول لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول طيب إزاي أردوا للرسول ردوه إلى الله إلى القرآن والرسول السنة فين السنة بقى لازم يبقى عندك يقين ان السنة ديك هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة انا بحبكم في الله تعالوا وانا بحبكم في الله نجيب القصة من الاول من الاول خالص ان الله جل جلاله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى لما يريد انه يرزق فلان من الناس اولاد يوسف سبحانه وتعالى يبعث فيه همة لطلب الزواج ويزوجه من إنسان وبعدين يقدره على أن يجامعها ثم يقدر الله الولد في بطنها ثم يخرج الولد إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه ولذلك يا جماعة لازم نبقى فاهمين أنا بحبكم في الله إن ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء عجيب انتوا هتضطروني كده ادخل في سيره في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ربنا اختاره بيقول ايه يقول نظر الله الى الارض الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر بقايا يعني من أهل الكتاب فابتعثني ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل الأرض مقتهم كرههم ليه فرس بيعبدوا النار الروم بيعبدوا طواغيتهم العرب بيعبدوا أصنام وتتعجب لما تنظر للعرب كان واحد منهم يعمل صنم عجوه يقعد يعبده واذا جاع ياكله كان يروح يمشي في الصحراء يوم يدور على حجارة عشان يستجمر بها ينظف أوساخه فينقي ثلاث أربع أحجار أحسن واحد فيهم يعمله إله والباقي يستجمر بيه شيء عجيب جدا ربنا مقتهم وربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبعث نبي وكان في الزمن ده المتطلعين للنبوة كتير كان كل الناس بيقولوا إن في نبي هيظهر اليومين دول فكله عامل كده أنا أنا أنا اليهود مستنيين إن يبقى النبي منهم والنصارى مستنيين هرقل كان حذاء ينظر في النجوم كما في حديث البخاري فالشاهد إيه إن كله كان بيقول آه مين آه آه آه فيختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى عليه اختيار الله قدر الله انتقاء الله اصطفاء الله سبحانه وتعالى الناس كانوا شايفين مين محمد وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مين محمد قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الشاهد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعد للأمر عدته سبحانه وتعالى القادر فلما أرسل النبي محمد من العرب أعد العرب ربنا جهز العرب إنه جعل العرب دول ها أولا فصحاء عشان القرآن اثنين جعلهم حفاظ لأنهم أميون عشان هم أميين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا فكانوا بيعتمدوا على الذاكرة تجد في السوق عكاظ يطلع الشاعر من دول يقف يقول من دماغه كده القصيدة العصماء 100 بيت وكل اللي واقفين يخلص القصيدة يكونوا كلهم حافظينها ده إعداد وتهيئة ربنا سبحانه وتعالى هيئ العرب دول أعدهم وجود العصبية فيهم عشان تنفع في الدين وجود اللغة فيهم عشان تنفع لحمل هذا الدين وجود الحفظ فيهم عشان ينفع لحمل هذا القرآن وهكذا ربنا أعدهم لحمل هذا الدين تهيئة ربنا للأمة لحمل هذا الدين وحفظ هذا الدين ليه وازاي انتظروني دقيقة وانا بحذرك اوعى تقلب خليك معايا دقيقة وارجع لك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يا ترى رددتم الأذان سبحان الله العظيم واحنا بنتكلم عن الجنة آه من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى عليه ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يعني بعد ما تردد الأذان المؤذن يقول الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر عند حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم في النهاية صلى رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته آه شفت دخول الجنة سهل ازاي بس انت التزم نرجع لموضوعنا ان الله جل جلاله اعد اعداد اعد العرب لحمل هذه الرسالة فجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة رحم الله امرأ نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة في بداية الرسالة نهى عن أن يكتب الحديث قال لهم ما تكتبوش كان لا يكتب إلا القرآن لكي لا يختلط القرآن بشيء لا والغاية كمان أن يربيهم على القرآن وعلى الأخذ منه صلى الله عليه وسلم حدش يكتب لكن كان في نهاية حياته ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة اكتبوا لأب... لأبي رهب وصحيفة و... صادقة اللي كانت عند عبد الله بن عمرو الشاهد ايه خلينا في الاول ان الرسول ما صلى عليه عشان النقطة دي مهمة جدا هتنفعك في كيف تربي اولادك ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة والتوراة مواعظ فلا فيها مواعظ كلام جميل بيعظ يذكر بالآخرة ويعني يزهد في الدنيا فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صحيفة من التوراة أعجبتني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها هي لعبة أمتهوكون فيها هي المسألة سهلة اي حد يلاقي حاجة تعجبه يجي يحطها في ديننا امتهوكون فيها يا ابن الخطاب لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني لو ان سيدنا موسى حي كانش ينفع غير انه يمشي ورايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يم... ما ما يستعملش توراته خلاص رسول بعث فنسخ كل الشرائع السابقه ما عادش فيه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يربيهم ما فيش خلاص لا توراه ولا انجيل ولا اهل كتاب ولا كلامي توحيد المصدر من القران ومن القران تاخد مني انا ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم تفصيله هي دي كيف ربى النبي اصحابه كيف واخواتها بقى كل ما نلاقي كيف هنقولها رباهم كده انهم تعلقوا به تمسكوا بسنته تمسكوا بافعاله ساروا خلفه لم ينفصلوا عنه لم ينظروا حولهم لم يلتفتوا ورا سيدنا النبي فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر الصديق في حادثه الحديبيه المشهوره لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الزم غرزه انه يوحى اليه فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم شوف شوف سيدنا شوف سيدنا ابو بكر الصديق فاهم ويقول لعمر بمنتهى البساطه كلمه فوقت سيدنا عمر وصحته سيدنا عمر كان في الوضع في الوقت ده كان سائر فلساعة ما فهم بدأ يسوب ويرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الزم غرزه خليك وراه الزم غرزه ما تنفصلش عنه ابدا صلى الله عليه وسلم الصحابه حافظوا السنه تعالوا نعرف القصه بالراحه لما يجي الامام مالك مثلا في الموطأ ويقول ايه حدثني نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا هو ده الكلام اللي انا جايب سبوره عشانه النهارده خليكم معايا ها اه اه اه معايا كام طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني آه آه النبي سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي اه ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم صلى الله عليه وسلم ماشي سمع منه مين ابن عمر عبد الله سمع من عبد الله بن عمر مين نافع سمع من نافع مين مالك خلي بالك بقى سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس عبد الله بن عمر انت عارفه صحابي ابن عمر بن الخطاب قاعد قدام سيدنا النبي سمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نافع ده نافع كان خدام عبد الله بن عمر كان مولاه نافع مولى ابن عمر فنافع مولى ابن عمر خدامه معاه على طول عايش معاه سمع منه سمع عبد الله بن عمر بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع كان شيخ الامام مالك الامام مالك بيقول ايه سمعت نافع الكلام ده الامام مالك راح كاتبه فين في كتاب اسمه الموطأ الكتاب ده مطبوع وبين ايدينا النهارده قول لي طب ايش عرفني ان كتاب الموطأ ده هو اللي كتبه الامام مالك ده اللي سمع من نافع عن مالك عن ابن عمر اللي اللي سمع من نافع عن ابن عمر اقول لك في اسانيد للموطأ موجوده مني انا وامثالي من المشايخ معاهم اسانيد اثبات موجوده منه الى مالك الكتاب نفسه الموطأ مكتوب في حياة مالك عشان ان يجي النهاردة يشككك يقول لك الحديث ده النبي قاله ايش عرفنا يا عم لا ايش عرفنا ده هو كلام يقيني احنا دايما نقول ان الحديث المتواتر هو اللي بيفيد اليقين حديث الاحاد يفيد الظن الغالب لا لا لا انا بقول لك اهو ان الكلام دهوت ما تفكرش ابدا ان حد الفه لا لما اقول لك قال رسول الله حديث صحيح تاكد ان النبي قال الكلام ده لان ربنا سبحانه وتعالى برضو القصه ان الله اذا اراد شيئا هيا اسبابه ربنا سبحانه وتعالى هيا طلبه للعلم كل همهم الحديث اسمهم المحدثون شغلتهم بس جمع الحديث اسمع حديث سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان تفهم كيف وصلنا هذا الكلام ازاي الكلام ده وصلنا ده دينك الكلام ده لم يدون الناس قاعدين في التكييف وبياكلوا جاتوهات وحاطين رجل على رجل لا ده بالدم بدم العلماء الكلام ده دون بدمهم بسهر الليالي بسفر جابر بن عبد الله يسافر من المدينة إلى دمشق شهر عشان يسمع حديث واحد من عبد الله بن أنيس حديث عشان يسمعه بس يسمع عبد الله بن أنيس يقول له إيه سمعت رسول الله يقول اسمع حديث البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية أو في رواية طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وطائفة أجاذب أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بيقول لك ان اللي انا جي العلم اللي انا جيت بيه سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب ربنا سبحانه وتعالى قال, قال له ايه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش بيعرف يقرا ويكتب ربنا علمه قال كده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ربنا علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب والحكمة علمه القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم فربنا معلم سيدنا النبي القرآن وعلمه السنة صلى الله عليه وسلم علمه الحكمة الرسول علمهم للناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسول كان بيقعد في وسط الناس ويقول والناس تسمع في ناس بتفهم وتحفظ وتبلغ عبد الله بن عمر سمع وحفظ وراح مبلغ سمع نافع سمع حفظ بلغ سمعوا مالك سمعوا يحيى ابن ابي يحيى سمعوا الامام مسلم مسلم منه وكتب كتابه صحيح مسلم مسلم عن يحيى ابن ابي يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عارف السلسله دي سلسله الذهب دي زي ما انت قاعد قدامي دلوقتي ها انت سمعتني دول ده انا سمعت محمد حسين يعقوب بيقول كذا الكلام ده بكره انت رحت قلته في المكتب فسمعوا واحد معاك في المكتب فراح البيت قالوا ابنه سمعه انت سمعته انت اسمك ايه أي ايوه انت انت انت اه اسمك مدني ايوه م... ما وراناش الا مدني ولا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك والسامعين ها مدني سمعني فراح مدني روح البيت اتكلم سمعه اخوه الشام اخوه الشام راح يتكلم سمعه بيومي حسنين حسنين قال حدثني هشام قال سمعت مدني قال سمعت محمد حسين يعقوب يقول كذا وكذا هو ده الإسناد العلماء اللي تفرغوا للعلم ده بدأوا يضعوا له ضوابط مين نافع مين مالك مين يحيى بن ابي يحيى مين مسلم مين دول كل واحد من دول بحاجة اسمها ترجمة قصة حياته إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هي دي النهاردة كل اللي يطلع في التلفزيون يقول كل اللي يطلع على المنبر يتكلم انت مين وجبت الكلام ده منين مين اللي علمك صفتك ايه شوف كان المحدثين دول واهل الجرح والتعديل عشان يقولوا ان مالك ثقة ثبت حافظ يشترطوا فيه شروط نمرة واحد مالك ده شاف نافع قبله عاشوا مع بعض في عصر واحد نافع كان عايش في المدينة يا ترى مالك راح المدينة طيب مالك في شخصه كان بيصلي فين كانت صلاته ايه مالك في شخصه كان متزوج كانت حالته ايه مالك في شخصه اما كان بيمشي في الشارع كان بيعمل ايه مالك في شخصه كان بيشتغل ايه كان بياكل منين كان ايه تعامله مع السلطان وتعامله مع اصحابه وتعامله مع تلاميذه كل دي ضوابط عشان اخد حديث من الامام مالك ارجع بقى لسيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول ايه يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم العلم اللي ربنا اداه كمثل غيث مطر وزي ما بنشوف كده المطر بيسقي الدنيا كلها المطر بينزل على الارض كلها عشان كده بيقولوا ايه الداعية زي المطر والعالم زي البير فالعالم تروح له وتعاني انك تطلع منه الداعية بيمطر على الناس كلها كل الناس تفهمه وكل الناس تعرفه عشان كده احنا نروح للعلماء عشان كده احنا مش علماء لازم تفهموا كده في فرق بين العالم والد... والداعيه فالشاهد ايه عشان الواد مدني بيقول لي اختم ربنا يهديه ويتوب عليه ها ان سيدنا النبي قال انه مطر صلى الله عليه وسلم وغرق الارض كلها الارض دي ثلاث حتت حته قبلت الميه انبتت كلأ وعشب الناس كلوا ورعوا الله زي العالم اللي ياخد الايه وياخد الحديث ويستنبط ويستخرج ويفهم ويعلم ويشرح ويأصل ويفرع العالم واحد تاني ما بيقدرش يستنبط ويطلع بيحفظ بس فبيحفظ الحديث ويروح يقوله واحد تاني والتاني يقوله التالت والتالت يقوله الرابع برضه عمل خير نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها في الثالث أعيذك بالله أن تكون منهم الثالث اللي لا بيستفيد ولا بيفيد ولا بيحفظ بيضيع مشكلة كبيرة قوي يا ترى طلعنا بإيه في الحالة دي مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لا طلعنا ان احنا لازم كل واحد مننا بقى يعرف سنة النبي يعرف احاديث النبي هات كتاب رياض الصالحين صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه كتب الحديث حطها بيتك وريها لولادك الامام مين اللي قال من كان في بيته كتابي هذا فكأنما في بيته نبي يتكلم مين الترمذي ابن ماجه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ابو داود الشاهد ايه ان هذا هؤلاء الكتب كان النبي معاك في البيت احاديث النبي خرجنا من ال من ال من الدرس النهارده ازاي وصلنا كلام النبي كيف كيف نعمل به تبقى حلقتنا الجايه انا بحبكم في الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته